الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة السهم اللهم يا رب اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا رب طهره ونقه من كل شائبة تشوبه اللهم يا رب طهره من الحسد من الحقد من النفاق من الرياء من حب المناصب من حب التملق إننا يا رب نعلم أن المناصب فانية ونعلم يا ربي أن الصحة فانية ونعلم يا ربي أن العمر فان ونعلم يا ربي أن المال فان كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل هذا السهم سهما للخير أن تجعله سهما للفقراء للمساكين للضعفاء للمرضى للمحتاجين من أبناء هذه الأمة المباركة ومن أبناء هذا البلد المبارك أحييكم تحية طيبة مباركة ملؤها العطر والأريج وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة مباركة من حلقات هذا السهم السهم الموجه إلى الله سبحانه وتعالى سهم للخير سهم للفقراء سهم للمساكين وبحيي حضراتكم جدا إن شاء الله منتظر مشاركتكم معايا أنا عارف إن أهل الخير كتير وعارف إن أهل الخير قلوبهم مليانة بالخير وعاوزة تساعد بس عاوزة الطريق الصح اللي يخليها تساعد الفقراء والمحتاجين والمساكين والمرضى من خلاله احنا ما نحن الا في هذا السهم صلة خير بينكم يا اهل الخير وربنا بيقول عنكم ولتكن ولتكن منكم طائفة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون انتوا حضراتكم اللي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإحنا صلة خير بينكم وبين أهل الضعف أهل المسكنة أهل الذل المرضى المحتاجين الضعفاء المكتئبين في حياتهم اللي بيعيشوا حياة كلها ضنك وكلها فقر وكلها مرض حضراتكم احنا الطريق اللي انتوا هتمشوا عليه الطريق الصح ممكن يكون في انسان يملك وعنده ما شاء الله من الخير الكتير قوي بس مش عارف انسان يدله على هذا الخير اه ان شاء الله اه هنشوف كده نقاط بعد اه نقاط فوق الحروف
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق
آه، معانا النهاردة ثلاث فقرات ال- الفقرة الأولى بإذن الله تعالى في فقرة قلب مفتوح لطفل من أطفال المسلمين آه، أنا التقيت بيه في قرية آه، فقيرة بائسة جدا ال- ال- السهم الثاني هيكون سهم في مسجد آه، هذا المسجد أيضا آه، في هنا آه، في مركز نقادة آه، عمله أخويا الحبيب آه، وصديقي العزيز الأستاذ ملهم العسوي آه، السهم دوت ليه مسجد والسهم الثالث آه، المسجد كان قطعة أرض وبعدين بقى مسجد كبير وشيد وإن شاء الله في طريقه للاكتمال والافتتاح تعالوا بينا كده نشوف السهم الأول وهو آه، عملية آه، قلب آه، مفتوح آه، عملية القلب المفتوح آه، الحقيقة آه، يعني أنا دعيت لقرية من قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية القرية ديت اسمها قرية السبعة والله العظيم يا جماعة لما رحت هذه القرية ما صدقتش ان انا في مصر قرية بائسة جدا فيها عدد كبير جدا من الفقراء عدد كبير جدا من المساكين فيها عدد كبير جدا من المرضى لدرجة ان شاء الله انا بفكر كده ان احنا نعمل لها نشرح صدور الناس هناك ونعمل لها في يوم من الايام قافلة باذن الله تعالى بس احنا عندنا يعني حالة مستعجلة وهي حالة الطفل يوسف هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات اسمك ايه يوسف يوسف ايه رضا اه انت عندك ايه يا يوسف
تت عنده عملية عندك عملية عملية ايه قلبه مفتوح قلب مفتوح اه من امتى يا يوسف
لا موجود انت عندك كام سنة ثلاث سنين ثلاث سنين ولا خمس سنين خمس سنين خمس خمس سنين ايه اللي حصل لك بقى انا عايزك تقول كده للناس ايه اللي حصل لك؟
مش عايزة أقول لا انا عايزك تقول يلا قول طيب نخلي نخلي بابا اللي يقول بقى طب ابو يوسف ايه اللي حصل هو مولود بعيب خلقي من صغره فاكتشفنا الموضوع ده بعد ال- ولادته على عيب طول خلقي فين في القلب آه، في القلب ال- في قلبه عيب خلقي فمن يومها واحنا متلطمين به من هو عنده خمس سنين دلوقتي اه فمن يوم واحنا متلطمين به فروحنا مستشفى الاطفال عملوا حاجه اسمها تعديل شرايين فعملنا العمليه الاولانيه فقال لك هو ليها عمليه تانية استكماليه بين البطون الايمن والبطون الايسر آه هنعملها له الكلام ده بقالنا يجي سنتين اهو فعملنا له حاجه اسمها قسطره استشريه فالقسطره ديت بقى لها ثلاث اشهر عاملينها عشان ناخد ميعاد او ناخد آه، دورنا مش عارفين نتوصل لاي حل والواد ده من صغره هو ملطمنا كده وم- يعني هو له عملية تانية في القلب قلب مفتوح مش ليه كده عمليه تانية في القلب المفتوح وايه المشاكل اللي بتحصل له بقى يعني دايما سخن دايما آه، ماشي بالعلاج آه، يعني مفيش آه، يوم إلا لما يعدي منزل ناخ- ناخد الدكتور آه، حياة- يعني آه، حياته مش مستقرة انت رحت المستشفى يا يوسف وعملت ايه في المستشفى مش عايزة أقول طيب يا حبيبي ماشي خليه خليه لا خليه خليه اه وحضرتك بتشتغل ايه انا راجل بشتغل على دراعي راجل بيشتغل على دراعي مفيش دخل ثابت لا يعني مفيش دخل ثابت ولا في وظيفه ولا في وظيفه كده إنه واخدين دبلون ومفيش اي وظايف ولا في اي دخل ثابت يوسف له اخوات تانيين اه كام له ثلاثه قد ايه اكبر منه لا في اكبر منه في اصغر منه
وانت عامل ايه في معيشتك وحالتك الماديه هو كلنا شغالين على دراعنا اليوم رزق يوم بيومه كده آه، ويوسف طبعا بيصرف مصاريف كتير ملطمنا من صغره ملطمنا بقاله خمس سنين لان هو م- مولود بالعيب ده وملطمنا بقى من هنا من دكتور شكل اللي واحد ينصحنا نصيحه نروح إن واحد يودينا مشوار نروح معاه لطمنا من صغره فطبعا ده طفل مش قادرين آه، نسيبه او نكلبه لا ما ينفعش ما ينفعش نكلبه حتى لو حكمت الامر ان انا بجيب فلوس منك او من التاني او من التالت على اساس ان انا اقدر آه، امشي معاه يعني المطلوب انه آه، يوسف يعمل عمليه القلب المفتوح ان شاء الله عملية القلب المفتوح هو عامل عملية القسطرة ومش عارفين ولا ناخد دور ولا عارفين ناخد ميعاد ولا عارفين نتوصل لأي حل وطبعا ما عندناش الإمكانيات إن إحنا نعملها بره وكان ريحنا أمورنا أو ريحنا العمل دي وريحنا جرينا وريحنا صحتنا مش قادرين نعمل ال- ال- العملية دي مفيش استطاعه ماديه استطاع ماديا انا بتكلف من 30 ل 40 الف طب ما فيش ال 30 40 الف احنا متعلمين وقاعدين بقالنا سنين وما بيدوناش ولا 300 ولا 400 شغالين على دراعنا طب نعمل ايه بس ما مش عارف في الامور دهيت والحاجه اللي هي جايه من عند ربنا ديت ما فيش اعتراض عليك طيب قالوا لما يوسف ان شاء الله يبقى يعمل عمليه يبقى كويس ان شاء الله طبيعي يعني اه والدكتور عادل آه، جمل آه، هو اللي متابع كان متابع حالته في العملية الأولانية وهي كانت العملية الثانية ديت تبعه فبرضه التقارير مش قادرين ولا عارفين ناخدها من المستشفيات ولا عارفين برضه حالته اللي- يعني كلها هو قال لك لازم العملية الثانية ديت ضرورية طب ما ن- ما نعملهاش طب آه، ي- يمشي حياته كده لان احنا مش قادرين نعملها ماديا بره آه، خاصه فقال لك لا من الصعب يعني في خطر على حياته قال لك دي من الصعب في خطر على حياته في- في فيما بعد هتبقى مشكله كبيره له طب برضه ده طفل لسه جاي للحياه اي قدامه كتير مش راجل كبير ولا حاجه هنقول اه خلاص اهو ايامه هتمشي ولا كان ولا ماني او ايامه راحه ده طفل خمس سنين مش عارفين نعمل ايه بن- بنحلها ازاي ما مش عارفين واسطه مش ما- ما- مش عارفين نتوصل للواسطه اكيد انت خايف على ابنك طبعا طبعا خايف على ابني ما أنا هو الموضوع ده حتى لو معايا ما مفيش مشكله ممكن استحمل او ممكن آه، هقول اي حاجه هقول ان انا خدت نصيبي في الدنيا بس مش عارف مش عارف اروح لمين او انما طفل صعبه صعب يعني صعب عليا بقول لك ساعات بيجي لي اجربه الساعه 12 بالليل ساعه الساعه 1 لانه موضوع التنفس عنده وموضوع الرئه دي ع- مشكله عنده بيعمل عنده مشاكل ساعات امشي الساعه 1 بالليل اجربه وهو محتار اروح فين ولا اجي منين واخد بالك يعني ما دكاتره القلب الم- د- دكاتره القلب انت ما تعرف ما يعني مش صعب تكلمهم او مش عارف مش عارف اقول لك ايه يعني ما عندهمش رحمه بالبني ادمين ما اعرفش ما- يعني في ان حاجات شاء الله عندهم رحمه وكل حاجه مهندس علاء قصدنا قال للجماعه آه، ب- الاستاذ هيجي قناه الرحمه اتنين فقلت اتوسم خير فيهم ان هم يساعدوني
ان شاء الله اهل الخير هيساعدوك وهيعملوا العمليه باذن الله ساعي معايا في بوجود جبار بس انا بقعدت اتحرج ان انا كل شويه اتصل بيه
لا ولا حرج ولا حاجة حبيبي إن شاء الله بإذن الله آه، أهل الخير هيعملوا له العملية وهو يوسف ولد أمور وجميل وهيدي لعمه بوسة دلوقتي الله الله إيه البوسة الجميلة دي إيه البوسة الجميلة دي أنت بقى بقى- بص بقى ما أقول لك على حاجة أنت عايز تتكلم أنت بتحب بابا ولا لأ بحب بابا وبتحب ماما وإخواتك هما مين بقى إخواتك مين ما أنا عارف تاني طيب ما أنت عارف إخواتك ولا لأ ما تقول له فاتن اه يلا قول لي اخواتك اسمائهم ايه مش عارف اسمائهم وقول له انت جهان انت يعني زعلان علشان انت عيان ما انت هتبقى كويس وقول له امجد مم؟
يعني هو بيقول لك بيجي بالليل ساعات بيجي له بالليل بيجي له يعني بيجي له ازمه كده الازمه ديت بتخليني بقى يعني مش قادر أ- اروح فين دول بالقاس ما تسعفنيش ما فيش دكاتره قلب كويسه بالقاس ان هي تسعف حالته مش انا متعالى على دكاتره بالقاس ب- ما ما فيش مش, ما- مش عارفين حالته فهو الدكتور عادل او ده تدلونه على فعل الخير ان انا امشي بو اروح فين اروح فين بو يوسف انت حافظ كام؟
قران ولا لا
حاضر قد ايه قل هو الله احد طب تقدر تقول قل هو الله احد يلا قول لي قل هو الله احد والله أحد الله الصمد لا يدم ولا لا تقوم
ولم يكن له لا
مخنوق دايما يبقى مخنوق كده
سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق
والله يا جماعة أنا يعني بستغرب إن إحنا في بلد وبلد كبيرة وبلد متطورة ومتحضرة
يعني عمرها زي ما بيقولوا أكتر من 7000 سنة ومع ذلك طفل صغير عنده خمس سنين مش عارفين نعمل له عملية قلب مفتوح ب 40 ألف جنيه أو ب 50 ألف جنيه والله حاجة غريبة حاجة عجيبة جدا طفل وفيه آلاف وبل عشرات الآلاف زي الطفل ده يعني يروح مستشفى ياخد ميعاد لأواخر 2014 وكان في العناية المركزة من أيام والده اتصل بيا بيقول لي يوسف في العناية المركزة وهيموت يا أستاذ محمد اعملوا له العملية أرجوكم ابني هيموت اعملوا له العملية 40 ألف جنيه والله أقسم لكم بالله إنه ال 40 ألف جنيه دول ممكن واحد يقعد في مكان يقعد في يعني يفضل في مطعم في فندق من الفنادق وعازم اصحابه والله يصرفهم يصرف 40 ألف جنيه أو 50 ألف جنيه في قعدة في سهرة وإحنا عارفين الكلام ده يا جماعة صلوا على رسول الله أنا أهيب بحضراتكم أنا عارف إنه اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي أهل خير كلهم أنا متأكد الإنسان اللي جاب كده الريموت وخلاها على قناة الرحمة وساب الكلام الحاضر الأستاذ محمد من بني سويف سلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة هو الله وبركاته الص- الصوت عندكم انا س- انا سامع في حد تاني بيتكلم فيا ريت بس يظبطوا الصوت في الكنترول ايوه ماشي تمام يا فندم اتفضل.
استاذ محمد انا عندي بس تعليقين لا يا- الصوت مش واضح يا استاذ محمد في عندكم صوت تاني يا ريت يظبطوا الصوت في الكنترول من فضلك يعني 20 أنا سامع حضرتك ظبطوا الصوت كلمني يا جماعه في الكنترول في صوت راجل بيتكلم تاني
طب حضرتك حاول تكلمنا تاني يا أستاذ محمد آه، فوالله يا جماعة أنا نفسي واحد واحد بس من أبناء هذه الأمة من أبناء البلد ده هذا البلد الطيب يقول أنا هعالج يوسف بس واحد يعني مش عشرة ولا 12 ولا 20 ولا 100 واحد بس من أهل الخير وأنا عارف تماما إنه في كتير من أهل الخير اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي هم آه، قلوبهم كلها آه، مليانة خير يقول أنا هعالج دكتور يا ريت وبعدين آه، أنا مستغرب على حاجة يعني على فكرة ال- القنوات الدينية ديت آه، ليست آه، قاصرة على الفقراء وال- والمساكين و- والناس الغلابة آه، لكن ليه حضرتك قدامي دلوقتي ما تتصلش بالتليفون على صديقك رجل الأعمال اللي قلبه مليان خير تقول له شوف في برنامج اسمه برنامج السهم في قناة الرحمة بيعرض حالات إنسانية علشان آه، انت عارف ان قلبه مليان خير وان هو ممكن يتبرع لهذه الحالة انا عارف انه في اساتذة في الجامعات في مصر وغير مصر في السعودية في الكويت في الإمارات في المغرب في كل مكان حتى في أمريكا في العالم كله أساتذة جامعات محترمين جدا عارف إن هم أهل خير برضه وإن هم ممكن يعملوا ال- العمليات وممكن يتبرعوا لهذه الحالات آه، الإنسانية يا ريت حضرتك برضه تتصل بصاحبك استاذ الجامعة الخير الانسان المحترم قول له اتفرج على البرنامج ده حضر... ناخد اتصال ونكمل ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا شيخ فكري ازيك يا شيخ فكري كرمك وعزك الله الله يخليك يا حبيبي
بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك الله في هذا القناة بارك مثلاً.
الله في الدكتور محمد حسان بارك الله في الدكتور محمود حسان الذي بيكرموا الغلابة والمساكين الحمد لله بارك الله في المتبرعين إلى الله إلى الحبايب الشعب المصري المسكين بارك الله في رجال الأعمال الذي يتمنوا لكل الغلابة والمساكين والله قطعت قلوبنا يا أستاذ محمد السجيني بهذا البرنامج بارك الله فيك وبارك الله في والديك وبارك الله في أولادك بالصلاة على رسول الله وأتمنى من الله سبحانه وتعالى على البرنامج ده هو للغلابة والمساكين شكراً.
جزاك الله خيرا يا أخي والسلام عليكم, عليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا يا شيخ فكري الأخت الفاضلة أم مسارة السلام عليكم الأخت أم مسارة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أم مسارة
أنا يا أستاذ محمد متبرعة ليوسف عصام في عملية القلب المفتوح إن شاء الله الله يبارك فيك الله الله أكبر الله أكبر إن شاء حضرتك الله منين يا أم مسارة
السعودية جدة بسم الله ما شاء الله السعودية جدة انتوا اهل الخير يا أم مسارة بارك الله فيكم وحضرتك يا ريت تتواصلي مع الكنترول الحمد لله حضرتك ما تقفليش تواصلي مع الكنترول علشان يتصلوا بيك والله يعني يعني طيب إن شاء الله ملأت قلبي والله يعني رحمة آه، من الرحمة التي في قلبك بارك الله فيك وفي أهل السعودية جميعا و- وهو ده يا جماعة عشمنا في آه، المسلمين جميعا انه آه، طريق آه، قلوبهم لمثل هذه الحالات آه، الواحد يعني آه، يتصور انه ده ابنه يعني الراجل آه، متصل بيا والله بيقول لي يا استاذ محمد انا يعني مخنوق معلش بيقول لي يا استاذ محمد آه، آه، ابني هيموت انقذه الاتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم الاستاذ اسامه السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا استاذ اسامه كيف الحال؟
الحمد لله يا حبيبي الله يبارك ربنا فيك يوفقكم يا رب يا رب كنت كلمت حضرتك من أسبوعين بخصوص مركز حضانات الأطفال المبتسرين
آه، فين حضرتك اللي هو بتاع آه، مركز الباجور محافظة المنوفية وقلت لي إنك هتكلموني وهتنزلوا تصوروا الموقع وكده طيب يا حبيبي يا ريت تتواصل معانا ان شاء الله باذن الله آه.
خدت رقم تليفوني ممكن آخد رقم تليفون حضرتك؟
آه، خد رقم تليفوني وتواصل مع ال- الاخوه آه، في الكنترول ال- ام عبد الله من السعوديه الاستاذ عبد الله استاذ ابو عبد الله استاذ ابو عبد الله من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم آه، بس حضرتك كلمني من التليفون بس يا ابو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك كلمني من التليفون بس بدون تلفزيون السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم إن شاء الله يعني بالنسبة لحالة الطفل اللي وردت عندكم في البرنامج الآن نعم
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي يا رب
أخي الكريم أنا أتبرع بالحالة مصادمة مع الأخت اللي ذكرت من قبل بسم الله وإن شاء الله أحاول لك المبلغ ده بإذن الله بسم الله ما شاء الله عليك بسم الله ما شاء الله عليك الله يكرمك خليك مع الكنترول يا ابو عبد الله بارك الله فيك واشكرك جدا جدا آه، واشكرك والله الاستاذ احمد من البحيره السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت بالنسبة للأخ اللي كان عاوز عملية قلب مفتوح نعم
آه، في مستشفى في القاهرة نعم آه، لجميع الص- يعني عاملة أي حد عنده عملية قلب نعم.
يروح لها ومش عايزين منه غير صورة البطاقة نعم آه، م- آه، مستشفى عايزك عمليك الرقم وهم يتصلوا بيه يعني عايزين طيب غير صورة البطاقة فقط طيب حضرتك بس كلمي في الكنترول وشكرا جزيلا بارك الله فيك واكثر الله من امثالك شكرا جزيلا يعني والله العظيم آه، شيء آه، يدعو الى البهجة ويدعو الى السعادة آه، ان احنا نشوف كده ال- المسلمين كده متآزرين متآلفين مع بعض آه، بعيد عن السياسة بعيد عن التوتر وأنا دائما زي ما قلت لحضراتكم آه، بتذكر آه، قول آه، سيدنا آه، أبي الدرداء هيا بنا نؤمن ساعة فاللحظات اللي احنا بنعيشها دلوقتي لحظات إيمانية والحمد لله لحظات كلها كده مليانة آه، سكينة آه، ندمع فيها عينينا تدمع كده آه، قلوبنا تبكي وعقولنا كده تكون مع هؤلاء الناس الفقراء والمحتاجين آه، وأنا برضو عايز أذكر حضراتكم آه، بحاجة بالإضافة إلى آه، حالة يوسف وبارك الله فيكم أكتر من آه، متبرع بيعمل العملية ليوسف بقول ليوسف آه، مبروك مقدما على آه، نجاح العملية بإذن الله وتبقى كويس يا حبيبي وبقول لوالده الاستاذ عصام ان شاء الله باذن الله آه، تقر عينك بابنك يوسف آه، بعد ما يعمل هذه العمليه هذا الاسبوع باذن الله تعالى وهنزورك في المستشفى وهنصور معاك بعد العمليه وهيبقى زي الفل باذن الله بفضل هؤلاء الناس الطيبين المحترمين من المسلمين آه، بذكر حضراتكم بقى ان احنا داخلين على شهر الخير على شهر رمضان الكريم شهر رمضان معظم داخلين عليه كده بعد ايام ان شاء الله هذه الايام الطيبه المباركه عايزين كده نطعم الفقراء والمساكين بفضل حضراتكم وبفضل جهودكم معانا انا نفسي كده مؤسسة الرحمة للاعمال الخيرية توصلها كده شنطة رمضان قولوا ربع مليون نص مليون اكتر علشان نوزع كده على الناس والناس تفرح والناس كده تدعي لكم بالخير وتدعي لكم بالنماء وتدعي لكم بالبركة انت حضرتك عارف شنطة رمضان دي ايه ده ممكن 60 جنيه 70 جنيه 80 جنيه 100 جنيه ايه يعني يعني ال الانسان ممكن يروح يشتري شوية آه، بقوليات وشوية جبنة للبيت ب 200 جنيه ب 300 جنيه من محل واحد فحضرتك لما تعمل كده الشنطة ديت وتنفق عليها هذا المبلغ الزهيد شوف حضرتك بقى عايز تعمل كام شنطة ما هو مش معقول هتقول لي خد 100 جنيه وإنما آه، يعني هناخد شوية اتصالات ونكمل كده على آه، شنطة رمضان الأستاذ أشرف من سوهاج سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا أستاذ بيك محمد أهلا بيك أسأل الله أن يبارك فيك وفي أقوالك وتقبل أعمالك يا رب يا رب يا رب استجب والله حالة الأخ يوسف الطفل الصغير يعني تدمي القلب وتحزن أي مسلم يحب المسلمين ويتعاطف مع المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء فالمسلم بطبيعته فيه الرحمة فأنا أناشد بل أرجو رجال الأعمال المسلمين الرحماء أن يقفوا مع هذه القناة بكل ما يملكون ويقفوا مع هذه الحالات التي تحتاج المال وتحتاج العمليات يعني يحتاج ق- عميل قلب مفتوح تكلف كثير والله وأسأل الله أن تكون العملية ناجحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم.
والله هذه الحالة تقطع القلب فرجاء إلى رجال الأعمال وأصحاب الأموال أن يقفوا مع هذه الحالة ومع حالات قناة الرحمة وأسأل الله أن يتقبل منك يا شيخ محمد يا رب و- و- والشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه يا رب.
والأستاذ محمود وجميع العاملين في هذه القناة الله يكرمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ أحمد من بني سويف سلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واشكرك يا استاذنا غالي يا استاذ محمد السجيني وبقول للاغنياء بقول لهم الاستاذ محمد السجيني بيقول لكم طريق الجنه اهو يعني يا جماعه فتح لكم طريق الجنه بيقول لكم اهو نعم أليس من صفات المنا- المنفقين يا أستاذ محمد الإنفاق في سبيل الله فالإنسان مستخلف في هذا المال وسيسأل يوم القيامة والله يعني والله أنا بقول للأغنياء ماذا تقولون عندما تقفون بين يدي الله مم.
ولا وحتى لو يعني جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد الله وبارك الله يخليك.
فيك وجزاكم الله خيرا الله يكرمك وبارك فيك يا حبيبي بارك الله فيك آه، أنا بس يعني آه، ليا تعليق آه، بسيط والحقيقة آه، يعني أنا بحب أتكلم كده آه، من من قلبي يعني يعني بح- بحب أتكلم آه، كلام عاطفي حتى أحد الأصدقاء آه، قال لي يعني تخلى عن عاطفتك دي شوية أنا ما بقدرش ما بقدرش أتخلف عن أو أتخلى عن هذه العاطفة أبدا آه، ولو إنه إحنا الأستاذ أبو حمزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا استاذ ابو حمزه حي الله أستاذنا الحبيب المبارك وحشتنا والله ربنا أسأل الله يكرمك أن يبارك فيك وأن يا رب.
ينفع بك وأن يجزيك خير الجزاء يا رب فوالله العظيم أنا أتذكر كلمات شيخنا المبارك الشيخ محمد حسان في في بداية هذا البرنامج حينما قال للأستاذ ملهم العتوي هذا البرنامج الذي كنت أدعو الله أن يوفقني إليه في قناة الرحمة هذه كلمات شيخنا الشيخ محمد حسان هذا البرنامج برنامج السهم الذي ضمد جراح المجروحين وأسكن آلام المألومين ومسح أحزان المحزونين أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة يا رب.
وهذا البرنامج وكل برامج قناة الرحمة هي دليل على صدق الشيخ محمد حسان وصدق تأسيس قناة الرحمة أسأل الله أن يجعلها رحمة كما هي دائما ولعل المتطاولين والمتطفلين والغافلين والغارقين في الشهوات أن يعتبروا ويتعظوا ويجعلوا جهدهم طاعة لربهم بدلا من أنهم يبذلون جهدهم في معصية الله وفي النيل من أعراض العلماء أسأل الله أن يهديهم وجزاكم الله خيرا شكرا شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي بارك الله فيك الأستاذ وليد السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا استاذ محمد اهلا بيك اهلا وسهلا بس انت طيب كده وربنا يبارك لنا فيك كده يا رب يا رب اتفضل يا استاذ وليد والله الطفل يوسف قطع في قلوبنا كلنا والله ويعني كنت اتمنى من رجال الاعمال المصريين كانوا يبادروا هم بال... قبل السعوديين لان احنا عندنا خير وعندنا رجال اعمال ومستثمرين والناس كلها خير في في في, في مصر لان يعني مصر دي ام الدنيا نعم فكنت ابادر ان رجال الاعمال اللي هم المصريين اللي كانوا بادروا قبل الاخت ساره وعبد الله ولكن برضه الاشقاء السعوديين لما بيتفرجوا على قناه الرحمه اللي ربنا يبارك لنا في فضيله الدكتور محمد حسان الله يعني هي رحمه فعلا الله رحمه يبارك فيك.
على ال- على الناس ورحمه الله على يخليك.
البشر وعلى الاطفال انا ارد على حضرتك يعني حاجه عظيمه خالص البرنامج السهم ده الحمد اللي لله.
بتجيب لنا حالات يا استاذ محمد يعني بتقطع في قلوبنا والله الحمد لله ويعني قبل ما الواحد كان يتفرج على البرنامج كان بي- بيبكي عايز اي حاجه يعملها كده للطفل يوسف وربنا يشفيه يا رب الحمد كده لله.
ويخليه لعياله وربنا يبارك لنا فيك يا استاذ محمد الله الكبير يبارك والله.
فيك الله يخليك الله ربنا يخليك يبارك لنا في هذه القناه العظيمه وربنا يديلك الصحه كده يا دكتور يا رب محمد أسكين يا رب والله شكرا آه، انا بس آه، عايز اقول لحضرتك حاجه استاذ وليد آه، انه آه، يعني المسلمون جميعا اخوه إن- ربنا اللي بيقول انما المؤمنون اخوه و- والحقيقه انه يعني اهلنا في المملكه العربيه السعوديه واهلنا في الكويت واهلنا في العراق واهلنا في المغرب واهلنا في كل مكان من ارجاء الوطن العربي في الامارات في كل مكان آه، هم اهلنا وهم برضه عايشين معانا آه، بقلوبهم وعايشين معانا بارواحهم وعايشين معانا بعواطفهم آه، مش بس الاخت آه، يعني ام ساره المتبرعه ولا ال- الاستاذ آه، آه، ابو عبد الله من يعني السعوديه لكن الحقيقه ان انا آه، بلاحظ ان كل المسلمين الحمد لله رب العالمين آه، لما بنسير فيهم كده الشفقة وبنثير فيهم النخوة وبنثير فيهم يعني هذه العاطفة الجميلة عاطفة الرحمة آه، بنلاقي بيطلع فيه والله يا أستاذ وليد بيطلع فيه كنوز من أبناء هذه الأمة وأنا مش بس نفسي يعني حد يكون معانا من الدول العربية والله أتمنى حد دلوقتي من آه، آه، من أمريكا من بريطانيا من فرنسا من الجزائر من أي مكان في العالم آه، يقول إحنا معاكم آه، في برنامج السهم وإحنا بنتبرع لأهلنا وإخواننا في مصر بكل آه، ما نملك اتصال آخر السلام عليكم س- السلام عليكم الأستاذ متولي السلام عليكم السلام عليكم يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة يا فندم كل سنة وانت طيب أولا أنا كل سنة عاوز وانت طيب.
يعني أوصف الحال بأسلوب بسيط بأسلوب البسيط بقول إيه لابد نفهم أنا بكلم نفسي وبكلم الآخرين إيه العملية إذا كنا إحنا في قوة في الصحة في قوة في المال في بحبوحة في كل أشياء آه، آه، القلوب في أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أنا بستدل بكده فهي الفكرة اللي أنا عاوز أقوله إذا كنت أنت النهاردة بتقول أنا مالي ده ده مثلا ده غلبان أنا هعمل له إيه أنا هديله إيه أديله إيه لو شيء بسيط الواحد يعني استقطبه من من, من مصروفه بس حتى واخد صحيح.
بال حضرتك مم.
هيعمل شيء كبير تمام.
الحاجة الثانية احنا م- يعني زي ما اخوه قالوا بيناشدوا كله رجال اعمال و و و لا انا بناشد القلوب الرحيمه من الفقراء نفسهم يتبرعوا وبناشد القلوب الرحيمه بالدعاء لاخواننا في العالم كله المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها نعم.
وبناشد برضه كل من هم آه، بيصلوا قيام الليل يدعو لكل الدعاه في مصر ب- بتاليف القلوب بينهم وبين بعض واخد بال حضرتك وبتاليف التيار الاسلامي واقول حاجه اخيره لو ان خارجه يمكن في من السياق انا بناشد كل التجار يتقوا ربنا في الظروف اللي احنا فيها دي لان في اسعار كتير يعني الناس انا تاجر بالمناسبه في نعم.
اسعار كتير آه، ارتفعت ومفيش رقابة في السوق يا مولانا وده شيء سيء سيء سيء و- و- وأخيرا آه، آه، ربنا يشفينا ويشفي جميع المسلمين و- ويجعل كده يعني يا أستاذ محمد يجعل في سكينة بيننا وبين بعض وود وحب كده زي زمان ويجعل في ألفة يعني ما- الشيطان ما يبقاش في جدار بيننا وبين بعضينا كده زي طب يا استاذ متولي استاذ ب- بما انك انت تاجر وانسان طيب أيوة.
ورحيم وواضح انت معانا في شنطه رمضان ولا لا معاك إن شاء الله باذن الله تعالى معاك بإذن الله والله يا ريت تتواصل كده مع الكنترول ان شاء الله شاء باذن الله الله حاضر.
اتفضل يا استاذ شكرا جزيلا بارك الله فيك الاستاذ تامر السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمه صدقت الله اوصل وبركاته لك بالله عليك ما تقطعوش عليا عشان اتكلم بس نقطتين وهقفل على طول يا استاذ محمد بس يكون في السهم الله يكرمك حاضر في السهم والله يا استاذ محمد مش أنا عايزين لسه- سياسه ولا حاجه حاضر لا لا ما بنتكلمش في السياسه وإنت- وانتوا يا ريت بقى تبطلوا منهج السياسه بتاع حضراتكم طيب انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه ان لسه واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي كان في برنامج مشهور على قناه النهار ضيع يا فندم 150 جنيه على 0900 قلت له طب يا اخي اسمع السهم في قناه الرحمه هو بيتابعكم حاليا أيوة، يعني وهو أيوة.
عايز يتبرع أيوة.
بس احنا بنك فيصل يا استاذ محمد الفكره الثانيه عايز اتكلم فيها ب... لو سمحت لو تاذن لي يا استاذ محمد كان الاخ ابو حمزه من الاردن الراجل ده متلون لان على قناه البصيره هو ك- عندكم بيهاجم الرضواني وهناك طيب عمال يشكر معلش فيه- معلش يشكر فيه في الاسم معلش دي بقى انا هقطعك فيها معلش معلش يا استاذ تامر الاولانيه حلوه خالص انه حضرتك استجبت لي واتصلت بصديقك وبيتابعنا دلوقتي وهيكون معانا ان شاء الله لكن ان احنا نهاجم بعض انا يعني شخصيا ضد هذا الامر احنا قنوات دينيه وانا ضد هذا الامر نهائيا فيعني ال- فحضرتك ان شاء الله باذن الله تعالى آه، يعني يا ريت آه، بنكون آه، صديقك وانا بكرر لحضرتك كويس جدا يعني ان انا شايف استجابه من حضراتكم لهذا الامر يا جماعه مش كل الناس بتتفرج على آه، كل برنامج في كل وقت وبالتالي انت شفت برنامج زي ده برنامج خير حضرتك يا ريت على طول خليك ايجابي واتصل دلوقتي بصاحبك اتصل بصاحبك رجل اعمال الرحيم وانا عندي ثقة تامة ان كتير من اخواننا وكتير من آه، يعني آه، ابائنا وكتير من آه، اخواتنا من رجال و- و- وسيدات الاعمال في آه، مصر قلوبهم مليانة خير بدليل آه، الجمعيات الخيرية المنتشرة جدا بالالاف في هذا البلد كلها متكاتفة وكلها بتعمل لصالح آه، الفقراء والمساكين الأخت الفاضلة الحاجة زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا مرحبا يا شيخ بارك الله فيك وربنا يجعل عز العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب يا رب يا رب إن بارك إن شاء الله الله فيك برنامج شيق والله الله يكرمك وربنا يجعل عز العمل في ميزان حسناتك وربنا يتقبل من المسلمين إن شاء الله يا رب يا رب بارك الله فيك لازم يعني لازم برضه نعين اخواننا المسلمين يعني لازم نق- نقف مع بعض و... الله في عون المسلم ما كان ال... الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه صحيح صحيح بارك الله فيك إن شاء شكرا الله.
شكرا يا أخت زينب بارك الله فيك شك- شكرا على كلامك الطيب آه، اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يا كاش محمد أهلا بيك أهلا وسهلا الله- الله يخليك اتفضل يا حبيبي رزق رزق من النية
اتفضل
آه، الأستاذ على- رزق ايوه أيوه من النية اتفضل يا أستاذ رزق بص انا حاولت ابعت لك رسالة سعادتك عملت كثير ماشي ماشي مش عارف ابعت رسالة فانا عاوز اجيب سعادتك في اي ميعاد تحدده انت او تليفونك انت خلاص حاضر يا حبيبي كلمنا يا حبيبي كلمنا حاضر ان شاء الله باذن الله كلمنا واحنا تحت امركم في اي حاله آه، وهنصورها آه، معاكم باذن الله ربنا يعيننا يا جماعه الامر ده اوعى حد يتصور ان هذا الامر امر سهل ده امر صعب جدا وامر شاق جدا ربنا يعيننا جميعا لان هناك الاف الحالات تعرض علينا يوميا حالات مرضيه حالات فقر وحالات يتم وحالات كثيره جدا جدا ولذلك عايزكم تعينونا يعني انا عايزكم تعينونا ولانه احنا بنبذل قدر الطاقه احنا بشر بني ادمين احنا بناخد لبنه وبناخد آه، يعني مكان وغيرنا بياخد مكان والتاني بياخد مكان احنا بنسد ثغرة بنسد فجوة معينة وغيرنا بيتولى هذا الأمر فيعني حضراتكم معانا على رقم حساب المؤسسة مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية هي دي اللي بتقوم بكل هذه الأعمال بكل شفافية وبكل أمانة إن شاء الله ونحتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى وأنا دائما أدعو في البداية أن يجردنا وأن نكون مخلصين له هذا ما أدعو الله سبحانه وتعالى به دائما إن هذا العمل ربنا يجرده من كل شائبة تشوب يا رب وهو على فكرة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وعندنا موظفة في المؤسسة بتشرف على كل مليم بيخرج من المؤسسة ولا بد من أبحاث اجتماعية ولا بد من تمحيص لأي حالة بتوصلنا ولذلك حضرتك عندك أي تبرع وانت مطمن الرقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ولو في حد من خارج مصر بيحب يتبرع عندك رقم السوفت كود ده 11 حرف مكتوبين وحضرتك تنقلهم بدقة ده اللي بيتبرعوا لنا من خارج مصر أما من داخل مصر فعندك الرقم مرة تانية 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ده بالنسبة لمصر خارج مصر بتكتب هذا العنوان بالإضافة إلى السوفت كود اللي هو 11 حرف كله مكتوب على الشاشة قدام حضرتك اتصال آخر السلام عليكم الأستاذ أمين السلام عليكم السلام عليكم الأستاذ أبو أمين أيوة السلام عليكم اتفضل يا أبو أمين أيوة ازيك يا أستاذ أهلا بيك هو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو طبعا العمل اللي ستك بتعمله يعني فيه الرحمة فهو اول حاجة ربنا اسم ربنا الرحمن فالرحمة هي هي فعلا اهم حاجة في الكون بس يا ريت سيادتك برضو تركز على موضوع سوريا لان هم برضو يعني يعني يعني الرحمة برضو عشان الرحمة للناس بتاع سوريا الاطفال في رقبه مين الاطفال اللي موتوا في سوريا الاخ اللي بيقول لك ما تتكلمش في السياسه ازاي ازاي المسلم ما يتكلمش في السياسه ازاي طيب حضرتك لا ودين وكل يا, يا استاذ ابو امين لحد هنا لحد هنا ارجوك ارجوك لحد هنا انا برنامجي ما فيهوش يعني هذا الكلام انا برنامجي برنامج خير ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ده شعار البرنامج الاستاذ ابو حسام السلام عليكم السلام عليكم اهلا بيك استاذ حسام او حسام فتحي الاستاذ حسام فتحي فتحي اتفضل يا استاذ حسام ازيك يا استاذ عامل ايه يعني الله يبارك لك ويبارك في اللي انت بتعمله والله يخليك يا رب يا رب يا رب اتفضل اتفضل يا استاذ حسام بص يا استاذ انا دلوقتي انا من اسكندريه حضرتك انت انا كنت بعمل عمليه في رجلي كنت عامل عمليه اوعيه دمويه كنت مغير شريان اه في المستشفى عندنا في اسكندريه والعمليه دي باظت انا مطلوب مني عمليه وصله شريانيه في رجلي اه العمليه دي تكلفتها 10000 وفي دكتور بيقول اللي هو يعني عشان يعني عملت بحث اجتماعي اللي هو 8000 طيب حضرتك حضرتك يا استاذ حسام يا استاذ حسام تواصل مع الكنترول وان شاء الله احنا تحت امرك وتحت امر اي حاله بتطلب مننا هناخد كده فاصل ونكمل مع حضراتكم السهم
السعودية فقط على 33 85 85 85 صدق أو لا تصدق المروحة 18 بوصة لستند العمودية بالتايمر والضمان ب 20 جنيه فعلا 20 جنيه أيوة 20 جنيه مش مصدق تعال نشوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة من حلقات الشركة السعودية تحت مسمى الحلقات الصيفية خلاص احنا اتعودنا على مكاننا الجديد وعينينا خدت عليه وكل يوم بندخلكم قسم جديد في مكاننا الجديد برضه معانا حاجة مهمة جدا كل الناس بتستناها بس قبل ما اتكلم كتير وقبل ما اتكلم لوحدي وكل الناس بتقول فين استاذ خميس هرحب معاكم باستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل اعزائنا المشاهدين اهلا بيكم في معرضنا معرض السعوديه للمفروشات العصريه في 32 شارع الهرم برحب بكل حضراتكم في حلقه زي ما محمد سماها صيفيه صيفيه حلقتنا صيفيه وحواليك ضيوف كتير قوي في المكان المخصص ليهم جوه معرضنا اللي هو في 32 شارع الهرم شارع الهرم اتفضل منتج المروحه اللي احنا بنقدمه النهارده مختلفه عن مراوح كتيره موجوده في السوق خليني اقول على حاجه بسيطه جدا آه، ب- بالورقه والقلم اللي يحب يشتري مروحه يعمل ايه لان الموضوع ده بقى مزعج جدا جدا جدا جدا ناس كتيره بتقول كلام كتير قوي قوي قوي قوي خ- لا سيما على شاشه التلفزيون انا النهارده بحب اوضح لحضراتكم كل حاجة في منتجنا بالتفصيل قدام حضراتكم فضلا عن ان انا بقول ان انت تقدر تتصل على 33 85 85 85 تاخد المنتج وتقدر تجي لنا تشوف منتجك في المعرض تخش في المعرض هتلاقي كل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده هبدأ معاكم بسرعة بالمروحة اللي احنا بنقدمها يا استاذ محمد النهاردة المروحة دي مروحة السعودية أول حاجة للي عايز يشتري مروحة لازم يفكر في الموتور ليه بقى؟ لأن مهما كانت المروحة شكلها حلو مهما كانت المروحة هواها حلو وموتورها ضعيف إذا أنت عندك مشكلة فأنا بقول لحضراتكم موتورنا قوي جدا جدا جدا واحد دلوقتي قاعد قدام التلفزيون يقول لي طب أنا هعرف منين؟ إيه الدليل إن موتوركم قوي؟ أنا بقول يا جماعة اللي عايز يعرف موتورنا قوي يعرف منين؟ يعرف من الضمان ان احنا لو موتورنا ضعيف ما نقدرش نديك ضمان احنا بنديك ضمان لمده سنه لا قصه بيع واجري لا في ناس كتير بتعمل كده ايوه ايوه بيع دول- واجري دول ما يقدروش يدوا ضمان آه، او يديك حتى ضمان في لو إيه؟
او حتى لو اداك ضمان بيديك ضمان مش عايز اقول عامل ازاي لكن اللي انا عايز اقوله لعملاء الشركه السعوديه مروحتنا بالضمان اذا اللي قرر انه يشتري مروحه من الشركه السعوديه دلوقتي هيعمل ايه هيقول طيب واحد المميزات ضمان لمده سنه دليل على قوه الموتور طب ايه الميزه الثانيه معانا قبل الميزه الثانيه ده بروشور بتاع المعرض في حاجات كتير صح هو اه اه انا بقى طب قول انت انا بتفرج وانت اتكلم يعني طيب.
اعتبرني مش موجود طيب الحلقه دي بتاعتك هن- هنعمل كده آه. بصوا يا جماعه اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده 18 بوصه مروحه السعوديه اللي احنا بنقدمها لحضراتكم النهارده 18 بوصه طيب حد يقول لي 18 بوصه يعني ايه هو تلفزيون مثلا هجيب 20 بوصه ولا خ... لا ال 18 بوصه ده قطر المروحه يعني ايه قطر المروحه برضو المروحه يا جماعه لما يبقى قطرها كبير توزع هواء كتير كتير جدا بنشوف في المتاجر الكبيره حاطين مراوح باسعار مختلفه جدا لكن اللي انا بقوله النهارده السعر اللي هقوله لحضراتكم اللي محدش هيصدقه انت عارف السعر كام يا محمد انت قلت 18 بوصه وضمان لمده سنه اه يعني دي تعدي المبلغ جامد اكيد مش أول- أول رخيص يعني اول حاجه في الاعلان اللي بيتابعنا من البدايه اه استنى ايه موضوع مروحه 15 جنيه 15 جنيه ب 20 ب 20 ايه أيوة.
موضوع في مروحه ب 20 جنيه دي ب 20 جنيه عملت فينا انت موضوع ال 15 جنيه ده قبل كده المره دي أيوة.
20 المره دي 20 من فتره يا جماعه كنا عاملين مروحه وكاتبين صدق او لا تصدق المروحه ب 15 جنيه دي كانت مروحه كبيره بس كان ليها قصه اكيد ال 20 جنيه ليها قصه برضه ده صحيح اتفضل 18 بوصه يعني طاقه توزع على هواء اكبر تغطي تغطي مكان كبير في التهويه وحاجه كده ايوه آه، تغطي بالظبط.
مكان كبير اللي حضراتكم شايفينها دي 20 بوصه طيب ودي كام بوصه معلش انا انا مغطي انا اسف انا مغطي الماركه بس يا ريت الكاميرا تقرب معايا شويه عشان اوري حاجه حد يجيب لك مروحه زي دي وممكن تتفرج عليها في اعلان كمان مش بتتفرج عليها كده في محل ممكن تتفرج عليها في اعلان هتلاقي ايه دي بنت دي اوريكم حاجه كمان عشان برضو ابقى انا منصف وعرضت على حضراتكم كل حاجه بعض الناس بيجيب لك مراوح بالشكل ده ويقول لك احنا طبعا شايلين من عليها الماركه ويقول لك ان المروحه دي ممكن تجيب لك هواء كتير وممكن هواء ايه اللي كتير شايف دي حفيدة دي ايه بقى السجل المدني اللي انت عملته في الحلقه ده يا جماعه السجل المدني دي بنت دي ودي حفيده دي اتصل بينا انا هقول لك بقى سيبك من من 14 القرايب اللي انت جاي 16.
تجمعهم النهارده طيب بقول لكل الناس كلمونا على 33 85 85 85 عشان تشوفوا بنتي دي وحفيده دي وقريبه دي سجل المدني قلت لي دي بكام ب 20 جنيه
20 جنيه هتلاقي كل الناس واقفه لك مصر كلها هتيجي تقف على باب المعرض ايه 20 جنيه طيب هقول هقول اتفضل.
بس خليني اقول على حاجه والله انا عايزكم تشتروا مروحه بامان بضمان ب... بفعلا ب... بنقول يا جماعه ده اللي دي, دي مروحتنا قلنا انها 18 بوصه وهواها قوي هقول لكم على هواها ميزة- بحري.
هواها هواها بحري هقول لكم على ميزه تانية ناس كتيره جدا آه، آه، آه، آه، ب- ما بتهتمش بيها وبتفاجئ وباكد وبتفاجئ لما بتشتري من مكان تاني غير السعوديه بان هي ما عندهاش الميزه اللي هقول عليها دي قبل ما اقولها بقول الشعار عفوا انت بتشتري من السعوديه عفوا لقد نفذ رصيد الشركات اللي بتبيع حاجات مش مظبوطه فعارف هيقول لك ايه طب انا بقى مش مصدق طب طالما المعرض وانت مش ليه؟
مصدق اتفرج على الحلقات بلاش كده هيقول لك طب انا هتصل بيكم بالتليفون هتجيبها لي طبعا هنجيبها لك عارفين الميزه بس عشان ما نهربش من بعض عشان محمد ال- الميزه الميزه ده يا جماعه عارفين ده ايه ده timer timer يعني ببساطه النهارده بقى الجو حر جدا وحضرتك عايز تنام مروحه تديك ساعه تديك نص ساعه تديك ساعه ونص وبعد كده تفصل عشان ما تقومش تعبان وجسمك مكسر يبقى لازم مروحتك تبقى فيها ايه timer اذا ببساطه اللي يخش عايز يشتري مروحه من اي محل يقول له لو سمحت عندك مروحتك بالضمان هيقول له اه عندي بالضمان قول له طيب انا لو سمحت عايزها 18 بوصه هيقول لك عندي 18 بوصه قول له طيب فيها timer هيقول لك عندي timer قول له هي ب 20 جنيه هيسكت يقول لك اخرج بره مروحتنا مزوده بالعمود الاستانلس النيكل ده شايفين العمود ده يا جماعه بيعمل ايه العمود ده بيعمل حاجه لطيفه قوي ان انك انت لو انت قاعد وعايز منسوب اقل okay لو حد هيشغل اللي علو ارتفاع المروحه بس ببساطه جامده كده خلاص كده احنا بقى دلوقتي ان الاوان ان احنا نحل لوغاريتم ال 20 جنيه لوغاريتم ال 20 جنيه لعملاء الشركه السعوديه المنتج ده احنا بنقدمه للحصول على المروحة اللستان 18 بوصة بسعر 225 جنيه انا عارف ان في ناس كتيره جدا اول ما اتفرجوا على الحلقه وعرفوا ان هي بالضمان وعرفوا ان هي 18 بوصه قالوا طبعا ان هي ممكن تكون 300 350 مفاجاه الشركه السعوديه اللي دايما عودناهم قلنا كل اتنين يتفقوا مع بعض ويتحدوا مع بعض ويقولوا احنا هناخد اتنين مروحه انا هقول لهم تقدروا تاخدوا المروحه الثالثه ب 20 جنيه للحصول على المروحة اللستان 18 بوصة بسعر 225 جنيه وعند حصولك على 2 مروحة ب 450 جنيه ادفع فقط 20 جنيه واحصل على المروحة التالتة هدية لكل عملاء الشركه السعوديه كلم ابوك كلم اخوك كلم اختك قول له تعالى ناخد مروحتين مع بعض عارف ايه اللي هيحصل لو عملت كده هتبقى المروحه الثالثه ب 20 جنيه قله الترابط الاسري ده ما يحصلش جميلة جداً ده ما طبعاً.
يحصلش ابدا ابدا ابدا الا من خلال الشركه السعوديه او من خلال معرضنا بقى من خلال خلال معرضنا بقى ال 32 شارع الهرم او موقعنا اللي فوق رقم التليفون او يتصلوا بينا على رقمنا 33 85 85 وده احدى بروشورات المعرض بتاعنا في بقى منتجات كتير جدا جدا جدا وبقول لكل الناس دلوقتي بقى عندنا سدايه كمان فيها كل منتجات المعرض المروحه طبعا يعني يعني اعتقد احنا مش محتاجين نتكلم ب- ب- بالكلام الكتير قوي ده عن مروحتنا عن مروحه الشركه السعوديه هيكفي نقول ان احنا يا جماعه السنه دي جايبين المروحه دي من الشركه السعوديه انا ماليش دعوه عشان مش عايز اقول بقى يا جماعه يعني تعالوا المعرض واتفرجوا اول ما تخش هتلاقي فوط وهتلاقي بشاكير وهتلاقي على فكرة- طبلوهات وتلاقي انا ماليش دعوه مش عايز اقول كده انا مش عايز اقول انا مش عايز اقول في حاجات انت قلتها ناس كتيره بيقول لي المعرض هنا يقول ايه الاستاذ محمد كان معاه حق لما قال اللي يجي يعمل حسابه في فلوس كتير والله بسمعها من العملاء كتير جدا لما بيجوا عند المعرض هنا يقولوا ايه استاذ محمد كان معاه حق لما لما قال ان اللي يجي يعمل حسابه في فلوس كتير ليه لان فعلا الحاجات رخيصه ليه لان والله الحاجات هتعجبكم ليه يا عم انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه عشان الناس زعلت انا يا جماعه ماليش دعوه لا بقول لحد يجي لنا في 32 شارع الهرم مش حاطط معاش ماليش دعوه بالكلام ده ولا بقول معرضنا ثلاث ادوار وفي فوق وتحت ماليش دعوه ولا هتشوفوا مفارش حلوه ولا مفارش عروسه ولا مفارش صفر انا ماليش دعوه عايز يجي بقى يجي هو حر للحصول على المروحة اللستان 18 بوصة بسعر 225 جنيه وعند حصولك على 2 مروحة ب 450 جنيه ادفع فقط 20 جنيه واحصل على المروحة التالتة هدية يا اما تكلمنا على رقم التليفون اللي هو 33 85 85 85 او تزوروا موقعنا اللي فوق رقم التليفون او تزورونا في 32 شارع الهرم معرضنا محطه مشهد السنه دي يا جماعه كل سنه وانتم طيبين رمضان جاي في حر شديد تحب ياخد من المروحه دي يحط في المساجد او كده برضه هيبقى عرض طيب جدا سميس في نهايه الحلقه تحب تقول حاجه اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده شكرا لحضراتكم كان معاكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته للحصول على المروحة اللستان 18 بوصة بسعر 225 جنيه وعند حصولك على 2 مروحة ب 450 جنيه ادفع فقط 20 جنيه واحصل على المروحة التالتة هدية احب اكد على كل عملاء الشركه السعوديه ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل يعني حضرتك ما عليك ان انت تتصل بالشركه السعوديه احنا نجيب لحضرتك المنتج لغايه البيت لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجوده لو لقيت اي حاجه مختلفه من حق حضرتك تماما ان انت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن الشركه السعوديه بتقول لك شوف منتجك في بيتك ويا اما تشتريه يا اما ما تشتريهوش شكرا لحضرتك في نفحاته والسعد في صياته سر العبادة مرحبا
باق على رمضان خمسة وعشرون يوما
فأوصيكم ونفسي بالإحسان إلى اليتامى
والسعد في
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء من لقاءات هذه السلسلة المباركة السهم وعودة مرة أخرى إلى أهل الخير إلى من يستحقون الخير وانا بشكر كتير قوي الاخت ام ساره يعني صاحبه القلب الرحيم من المملكه العربيه السعوديه اللي اتبرعت ليوسف الطفل الصغير اللي عرضناه في الفقره الاولى باجراء العمليه بشكر ايضا الاخ الفاضل ابو عبد الله من السعوديه ايضا الذي شارك في العمليه على فكره احنا مصورين عمليات اخرى يعني حضرتك لما بتتبرع بهذه العملية نفترض فاض فلوس فالفلوس بتفضل أيضا لعملية أخرى وهنعرض على حضراتكم تباعا الحالات اللي عندنا وبذكر حضراتكم أنه شعار البرنامج ده الهدوء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هو ده شعار البرنامج ده شعار البرنامج ده هيا بنا نؤمن ساعة كما قال أبو الدرداء فإذا إحنا عندنا شعارات معينة بعيدة عن كل أمور الدنيا لأنه يعني مش مكفينا اللي بيتقال يعني إحنا بيتقال كتير كلام كتير زي ما يعني البعض اتكلم بيتقال كلام كتير في السياسة كلام كتير في كده احنا لا نمنع يعني كل واحد حر فيما يقول لكن الشوية دول ساعة ساعة ونص بنبقى مع بعض كده زي ما قلت لكم هيا بنا نؤمن ساعة نطلع من أموالنا كده وأنا بقول لك يا أخي الحبيب أختي الفاضلة يا ريت نكون كده مسلمين إيجابيين بمعنى أنه حضرتك بتتفرج عليا دلوقتي وأنت عارف أن دوت برنامج خير والأهل الخير ولمن يستحقون الخير حضرتك برضه وصل الخير وأقول لك على حاجة هتحبها قوي الدال على الخير كفاعله وصل للخير بمعنى ان لو حضرتك مش قادر اتصل بحبيبك زي ما قلت لك حبيبك رجل الأعمال الخير اللي قلبه مليان, مليان خير يمكن هو مشغول دلوقتي اتصل بيه وقول له اتفرج على محمد السجيني في قناة الرحمة وبرنامج السهم اتصل بيه استاذ الجامعة الفاضل اللي هو قلبه مليان خير ربما قاعد بيشتغل بيبحث بيصحح لأبنائنا دلوقتي وبناتنا الامتحانات قول له شوف برنامج السهم فيه حالات اتصل بيه الرجل الغني اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال وأنعم عليه بالصحة وأنعم عليه بالمنصب وبالأولاد وبكل ده اتصل بيه قول له يا أبو فلان اتفرج دلوقتي على قناة الرحمة اتصل بصاحبك اللي في باريس او في لندن او في الجزائر او في المغرب او في السعودية لله قول له تابع البرنامج ده خليك مسلم ايجابي وزي ما قلت لحضراتكم عندنا المؤسسة مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ليست قاصرة فقط على العمليات اللي احنا بنعرضها وإنما في مؤسسة بتشتغل تشتغل يعني بسيستم معين او بنظام معين علشان لجمهورية مصر العربية كلها الحالات اللي موجودة ربنا يعيننا يعني احنا بنبذل الطاقة وربنا يعيننا اكيد في ناس مش راضية واكيد في ناس بتزعل ان هي اتأخرت شوية واكيد في ناس ان شاء الله كل واحد بياخد دوره وبإذن الله تعالى نصل إلى كل فقير وإلى كل مسكين ونبني لبنة في هذا الوطن وزي ما قلت لكم حسابنا 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية حضرتك اتبرع بأي مبلغ هيوصل بإذن الله هيصرف بإذن الله تعالى في مصاريفه الشرعية لو كنت حضرتك خارج مصر في بيطلب منك في البنك SWIFT code ده ال SWIFT code دوت موجود برضو قدام حضرتك على الشاشة 11 حرف انقلهم بكل دقة وهيوصلك ان شاء الله اخويا الحبيب ورئيس المؤسسة والقائم على هذا العمل ربنا يعيننا ويعينك يا رب استاذ محمود حسان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذ محمد اهلا بيك يا استاذ محمود ازي حضرتك يا الحمد لله حبيبي اتفضل الله يكرمك جزاك الله خير الله يجزيك خير انا بس يعني اكثر من حاجة كده سريعا يا ريت والله اه الله يكرمك انا بقول يعني بأناشد كل اخوان واحبابي اهل الفضل الكرام الذين يشاهدون هذا البرنامج ويشاهدون قناة الرحمة إذا عرضنا أي حالة وبي يعني بت- بيتحمسوا للحالة وبيتصلوا وبيقولوا عن كذا نتبرع ليهم ونعمل ونتصل بهم طوال الأسبوع و- ولم يردوا ويقول لك حاضر وكده احنا جزاكم الله خير احنا عاوزين نبقى صادقين مع الله عز وجل ثم مع الناس آه، حتى لا نظهر بمظهر غير يعني سيء و- وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والقبول والإخلاص يا رب الامر الثاني ان شاء الله يعني جاءتني الحاجة منى صلاح آه، اللي يعني بنتعلم منها الهمة العالية ونتعلم منها فعلا ال- العمل الخيري الصادق الجاد و- والحاجة منى يعني لا تخفى على احد في عمل الخير وبفضل الله عز وجل جاءتني آه، من كم يوم وقالت لي عاوزين نتعاون آه، جمعية منابر النور و- و- وعملها الرائع الذي تقوم به هذه الجمعية والإنفاقات والمشاريع الرائعة التي تقوم بها جمعية منابر النور آه، وعلى رأسها الحاجة منى صلاح أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال يا رب وأن يرزقنا القبول و- والصدق آه، لأن ده أعظم عمل نقدمه يعني زي ما الحاجة منى قالت لي قالت لي يا أخ محمود أعظم عمل نقدمه لديننا ثم وطننا هذه الأيام مساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين ونكون معهم آه، يعني آه، قريبين منهم ويعني آه، يعني شجعتنا تشجيع غير عادي وحفزتنا وقالت لي عاوزين آه، شنطة رمضان بفضل الله عز وجل آه، جا- يعني عاملة شنطة رائعة وهي هتتصل الآن وتقول مكونات الشنطة وشنطة رمضان يا أستاذ محمد إن شاء الله هي الحاجة منى قالت ب 140 جنيه نعم عشان نعمل حاجة محترمة تروح ل- لل- مش الفقير يعني يروح تسعد ب- يسعد بهذه الكرتونة وهذا الشنطة في على مدار الشهر كاملا إن شاء الله عز وجل بإذن الله فأنا بقول لكل مشاهد الرحمة إحنا عاوزين أقل حاجة أقل حاجة آه، عشر تلاف شنطة بل يزيد وإحنا كلنا أمل في الله عز وجل ثم في المشاهدين الكرام آه، ان اي اخ او اي اخت عاوزين يتبرعوا آه، هذا رقم المؤسسة مثلا ولكن عاوزين يبعتوا برسالة آه، بالرقم التليفون بيتبرع بعشر شنطات بغ- اللي اتبرع بخمسين شنطة اللي اتبرع بمئة شنطة آه، يبدأ يبعت رسالة بيهم برقم تليفونه حتى نحصر كل ال- المتبرعين لل- ان شاء الله لشنطة رمضان ان شاء الله عز وجل فارجو من الله عز وجل ان يجي اول رمضان يكون عندنا يعني اقل حاجة 20 30 الف شنطة بفضل شاء الله.
الله نوزعها على الفقراء وخاصة آه، يعني جهة الصعيد واللي هم يعني ان شاء الله للمستحقين اللي يروح لهم ان شاء الله هذه الشنطة بإذن الله واسأل الله عز وجل ان يعني يعيننا والا يخذلنا ابدا يا رب وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب أستاذ محمود آه، آه، في البعض لسه بيتصل بيا علشان رقم البريد حضرتك بتقول لهم إيه والله معلش ده تقصير مني لا إن شاء الله يا رب اه انا عارف.
بس انشغلت وهذا تقصير مني نعم.
وانا والله كنت ك- وعدت حضرتك ان انا الاسبوع نفس الاسبوع اروح نعم.
بس ان كان تقصيرا مني فبرضك انا هحملك هذا التقصير اللي انت ما ذكرتنيش حاضر يا حبيبي اه جزاك الله خير يا أستاذ الله محمد.
يكرمك يا حبيبي بارك ربنا الله يبارك فيك.
فيك وجزاكم الله خيرا الله يخليك يا حبيبي السلام بارك عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أخي الحبيب الأستاذ محمود حسان آه، مدير عام قناة الرحمة ورئيس آه، مؤسسة الرحمة آه، للأعمال الخيرية آه، ذكرنا بحاجة الإخوة اللي آه، بيتبرعوا مثلا آه، بعملية لمثلا طفل زي آه، يوسف عصام آه، أو بعملية قوقعة أو قرنية أو أي عملية إن شاء الله هنعرض لحضراتكم تباعا هذا أو أي حالة إنسانية من الحالات اللي احنا آه، بنعرضها فالأستاذ آه، محمود آه، حسان بيذكر يعني أنه آه، يا ريت آه، اللي آه، يتبرع على الهوى آه، بحاجة يا ريت يتواصل معانا لغاية ما التبرع بتاعه يوصل وهذه مناشدة من آه، أخي الحبيب الأستاذ محمود حسان الحاجة التانية أن احنا آه، بنشكر أيضا آه، ونثني على آه، شكر أخي الحبيب آه، آه، محمود آه، ال- يعني نشكر كتير الحاجة منى صلاح من جمعية منابر النور واحنا شاكرين على تعاون حضرتك وان شاء الله نتكلم كتير عن شنطة رمضان واهمية الشنطة دي الحاجة منى معانا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا حاجه اهلا بيك شاكرين لحضرتك الله كتير يبارك فيك ويجعله في ميزانكم كلكم يا رب يا رب يا رب.
ويجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم اللهم آمين.
ويجعلنا يا رب نطعم الفقراء والمساكين يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل اطعام الطعام باب من ابواب الجنه الرسول سلام اول ما دخل المدينه قال حديث وقال اول حديث قالوا في المدينه ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام فدخول الجنه بسلام ورب العزه سبحانه وتعالى حضنا على طعام المسكين وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وقال سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يعني سبحانك يا رب العالمين لازم نحض بعض على طعام المسكين وخاصة في هذه الأيام اتفقنا أنا والشيخ محمود حسان ربنا يبارك فيه إن إحنا هنتعاون بإذن الله وربنا يجعلنا كلنا نتعاون وهو يعني يعني اقترحنا إن إحنا نعمل كمان ائتلاف للجمعيات إن إحنا كلنا ندخل قرية معينة وسبحان الله يعني الجمعيه ديت عليها مثلا ميه والجمعيه ديت عليها مسجد والجمعيه دي عليها مدرسه والجمعيه دي عليها مصنع ممتاز.
ان شاء رب العالمين طول ما ممتاز.
ايدينا في ايد بعض ان شاء رب العالمين هنعمل عمل يرضي الله عز وجل ممتاز.
لكن اول عمل هنقوم به آه، مع مؤسسه الرحمه باذن الله ويجعلها رحمه على كل مسلم وعلى كل فقير يا- ياكل آه، من شنطه الرمضانيه يا رب.
احنا حتى انا والشيخ محمود قلنا شنطه رمضان دي هتساوي كيلو كباب تصدق يعني هي ب 140 جنيه بس فيها بفضل الله سبحانه وتعالى خمسه ارز وفيها اربعه مكرونه وفيها ثلاثه زيت وفيها اثنين سكر وفيها واحد فول واحد عدس واحد فاصوليا واحد لوبيا واحد تمر فيها نص كيلو علبه جبنه حاطينها وان شاء رب العالمين برضو هنحط علبه علبه تونه ولما ربنا برضو يكرمنا آه، بذبح او آه، يكون عندنا دجاج او كده فربنا يجعلنا سبب بنخرج من بعد صلاة الفجر مباشرة هتبدأ القوافل من أول 25 شعبان لحد بإذن الله 10 رمضان كل يوم بنطلع حوالي ثلاث أو أربع قرى فربنا طبعا هو المعين وربنا ي- يكرمكم جميعا و- والدال فعلا على الخير كفاعله ف- كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم و- وحتى بنقول لل- للي مش هيتبرع بس احنا محتاجين ان دعاء آه، وربنا سبحانه وتعالى يرفع آه، عنا البلاء بدعاء الصالحين ان شاء رب العالمين وجزاك الله خيرا شكرا السلام عليكم شكرا ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة الحاجة آه، منى صلاح الأستاذ عادل من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أستاذ محمد الله يكرمك وسدد عن طريق الحق خطاه يا رب يا رب وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالجنة مع حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله يا أستاذ محمد هذا شيء عظيم في قناة الرحمة القناة المباركة القناة الطيبة الطاهرة فاسأل الله عز وجل أن يكبرها وأن يجعلها في أعلى عليين يا رب.
في جنات النعيم إن شاء الله أحب أوجه بس رسالة بسيطة جدا يا أستاذ محمد اتفضل يا حبيبي والله يا أستاذ محمد إن بعض الناس لا يملكون شيء بس نفسهم يتبرعوا بهدومهم الله يتبرعوا بش- باي حاجه من- يلاقوا هدومهم كده ويتبرعوا بيهم ما شاء انا الله انا واحد فقير فقير عند الله عز وجل نفسي اتبرع بهدومي انا معيش فلوس بس نفسي اتبرع باي حاجه لاهل سوريا لاهل الفقراء والله يا استاذ محمد انا معايا الريف والله بشوف واحد غلبان بقسمه بينه وبينه إن شاء الله تقسيم يعني انا اخد نص و- وساعات ما بقولوش ساعات بديله كله الاقي حد تاني قدام شويه اديله كله خد وساعات ما باكلش سبحان الله يعني انا وعز جلاله الله يا استاذ محمد لما بشوف الموقف ده ببعد كده وأقعد ابكي قاعد اعيط ما شاء الله عليك ربنا يكثر من امثالك يا حبيبي شكرا شكرا يا استاذ عادل وربنا يا رب يرقق قلبك كده دايما المسلمين الاستاذ محمود من السويس السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ازيك يا استاذ محمد اهلا بيك يا حبيبي اتفضل ايه اخبارك يا محمد بخير الحمد لله حبيبي محمد بشكر استاذ حسن برضو على الجمله اللي هو قالها في جمله قالها اللي هي يعني الناس ممكن تقول لك انا بره ما تبرعش هو قال انا بتواصل معاهم
نعم يعني انا ما شفتش مدير قناه يتواصل مع ناس عشان خاطر ان هو ي- يستنى مساعده الناس الثانيه فانا بقول له استاذ محمود يعني عشان كده افضلك بس انا نفسي يعني اقابلك بصراحه ضروري ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله والسامع نفسي حضرتك اقابله ضروري محمد الحاله كنت مسجلها حضرتك معانا في المستشفى القاهره الفاطميه نعم
حاجة هتاخد دورها ان شاء الله هتاخد دورها هتاخد دورها باذن الله يا استاذ محمود باذن الله تعالى طيب يعني الله المستعان ان شاء الله واخده دورها واحنا بن- بنذيع يعني الحالات تباعا ان شاء الله علشان بس يعني آه، نفي بوعدنا للناس يعني مش شرط ان انا آه، اعرض كل الحالات اللي انا صورتها في حلقه واحده وبعدين ما اقدرش اوفي وعدي وبعدين ارهق برضو الناس اللي قدامي واهل الخير اللي قدامي ارهقهم لا ما ينفعش هنعرض حاله او حالتين في حلقه واحده ونوفي بوعدنا مع اللي الناس ونروح نصورها مرة تانية أفضل من إني أعرض في في حلقة واحدة عشر حالات ما أقدرش آه، أعمل لها حاجة ال- الأخت ال- الحاجة منى آه، صلاح آه، بتناشد وإحنا كلنا والشيخ محمود وكلنا بنناشد حضراتكم موضوع شنطة رمضان موضوع بيسعد القلب جدا جدا و- ويعني أنا تذكرت حديث آه، للرسول صلى الله عليه وسلم آه، بيقول فيه إيه كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يعني إيه يعني الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة تصور أنت تبقى في ظل الصدقة بتاعتك يعني كأن في شجرة كده أنت واقف وراها وهي بتديلك الظل بتاعك هي دي الصدقة بتاعتك كان في آه، صحابي اسمه أبو مرثد آه، ف- ف- رضي الله عنه آه، فكان ايه ال- يزيد بيقول ايه بيقول لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بصدقة ولو كعكة او بصلة تصور وهذا في صحيح ترغيب بيقول ايه كان ابو مرثد لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بصدقة ولو كعكة او بصلة تصور يعني لا يمر يوم على آه، هذا الصحابي أو غيره من الصحابة أو التابعين أو ال- آه، الذين آه، يعني العلماء العاملين بإحسان إلى يوم الدين والناس جميعا من أهل الخير ما يمرش عليه يوم إلا ما يتصدق بصدقة أي صدقة ولذلك عندك شنطة رمضان زي ما الأستاذ محمود قال وزي ما الحاجة منى قالت 140 جنيه قيمة ال 140 جنيه أنت تروح لمحل تدفع 140 جنيه تجيب شوية جبنة وشوية حاجات كده مخللات و- وشوية عيش ل- آه، ل- ليوم ليوم أو يومين أو ثلاث أيام للبيت و- وربما آه، يعني أبنائنا من الطلبة اللي امتحنوا ومنتظرين دلوقتي النتيجة يقولوا لي كده يا أستاذ محمد أنا متبرع بشنطة واحدة من مصروفي يا أستاذ محمد أنا متبرع بشنطتين آه، بنت كده من آه، بناتنا تتبرع بعشر شنط من اللي هي م- موفراه ومحوشاه من مصاريف الجامعة مثلا أو من مصاريف آه، أي مصاريف المصاريف الخاصة بيها يعني أنا مش عايز الموضوع يقتصر على آه، يعني ال- ال- الناس الكبار أو شيء صحيح الكبار على رؤوسنا والأغنياء على رؤوسنا ورب يا رب زدهم خيرا وبركة ونعيما وخاصة إذا كانوا من أهل الخير فالإنسان الغني الخير ده عند ربنا آه، حاجة آه، كبيرة جدا لما تكون أنت غني خير يا سلام شوف النور بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى هيديه لوجهك شوف الإضاءة كده اللي هتكون في وشك ها من هذه الصدقة الجميلة داووا مرضاكم بالصدقات حتى دواء ال- ال- المريض وشفاء المريض ومولانا اللي الشيخ محمد آه، حسان كان له خطبة جميلة بيتحدث فيها عن بعض القصص في حتة داووا مرضاكم بالصدقات و- وفي ال- في الأثر آه، انه آه، سيدنا آه، عبد الله بن المبارك آه، حصلت حاجة جميلة جدا في عهده واحد آه، راح لعبد الله بن بن المبارك بيقول له ايه بيقول له انا عندي قرح في ركبتي مش راضية تروح ابدا قرح قرح فيها دماء بتنزل منها بينزف منها الدم ما بتروحش ابدا وعرضت نفسي على الأطباء وادوني أدوية والقرح برضو ما راحتش تعرف نصيحة عبد الله بن المبارك إيه لهذا الرجل اللي عنده قرح وعنده دم لينزف طول عمره ما بيروحش وبعدين بيقول ايه تعرف بيقول له منذ سبع سنين والقرح في ركبتي وعرضت نفسي على الأطباء فلم تلتئم هذه القرح عبد الله بن المبارك رحمه الله تعرف بكلمتين صغيرين قوي قال له قال له ايه قال له احفر بئر ماء في مكان في حاجة الى الماء لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منه ماء عين ماء فتبرأ فالراجل راح وحفر بير مية في مكان يحتاج إلى ماء فبرأ كما ورد في صحيح الترغيب تصور تصور انه هذا الانسان سبع سنين عنده قرحة عرض نفسه على الاطباء وادوية وكل حاجة و مع ذلك عمل بنصيحة ابن المبارك وراح حفر بير مية عشان يطلع فيها عين مية الناس تشرب منها من أهل السبيل فبرأ من القرح ناخد اتصال السلام عليكم الأستاذ أبو وائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بالنسبة لشنطة رمضان أنا بتبرى ب 100 شنطة يا أخي الكريم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ما شاء الله عليك يا أبو وائل شنطة يا أخي الكريم وأنا أرسل التحويل التحويل البنك في حساب المؤسسة حضرتك منين يا ابو وائل انا من المنصورة ان شاء الله يا اهلا بيك وباهل المنصورة جميعا فيكم البركة وفيكم الخير حضرتك بس يا ريت ما تقفلش معايا وتواصل مع الاخوة في الكنترول وهم يتواصلوا مع حضرتك وجزاك الله خيرا يا حبيبي بارك الله فيك وزادك الله خيرا وبركة ونعيما يا حبيبي الأستاذ ربيع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا وسهلا عامل ايه يا استاذ ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله بخير والله اللهم صل على النبي بالنسبه لجمع المسجد اللي كنت اتكلمت عليه ودير الميمون
آه عرب دير الميمون اه عرب دير الميمون آه احنا متابعين اه, آه الباشمهندس ربيع آه جبت الرسمي ووديته للشيخ حسن حسان في القناه حضرتك مهندس ربيع مش كده؟
لا لا ده انا الاخ ربيع المهندس عمل الرسم المهندس محمد رمضان اهلا اهلا حاج ربيع اهلا بيك احنا بنحبك كان كان الشيخ محمود حسان كان بيعمل عمر اه صحيح وصل وصل عمر ابونا الرسم موجود عند حضرتك لو الرسم okay وتمام نعمل الرسم الانشاء ان شاء الله والتنفيذي طيب الله يكرمك يا حاج ربيع يا ريت يا ريت نتواصل مع بعض بالتليفون لان في بعض الملاحظات كده على الرسم انا كنت حضرتك وديت اديت الرسم للشيخ حسن حسان وصل وصل وصل وصل والله وصل فمستنيين بقى الرد عشان ايه الباشمهندس محمد رمضان يبتدي يعمل الرسومات اللي هي الاخرانيه التنفيذيه اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله باذن الله طيب حضرتك يا ريت كلمنا كلمنا تاني يا حاج ربيع الله يكرمك لان في بعض الملاحظات ويبقى يحصل فيه تعديل كده يعني اتفقنا عليه بالنسبه للرسم فيا ريت تكلمنا يا حاج ربيع لو سمحت ان شاء الله بارك الله فيك فيعني نشكر جدا الاخ ابو وائل من المنصورة على التبرع ب 100 شنطة لرمضان وزي ما قلنا لحضراتكم قبل شوية ان شاء الله هنبتدي من يعني 25 رمضان شعبان او 20 شعبان تقريبا نبتدي نوزع الشنطة ديت على من يستحقها والاستاذ محمود اخويا الحبيب محمود حسان بيقول انا نفسي في 10000 شنطة وانا بقول لحضراتكم انا نفسي في ربع مليون شنطة او في نص مليون شنطة تكون من حضراتكم والامة لا تعدم الخير وانا عارف ان ممكن الربع مليون شنطة في الحلقة ديت يوصلوا لنا ان شاء الله باذن الله اتصال السلام عليكم الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم استاذ محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد انا موظف على قدي انا اتبرع ان شاء الله بشنطه ان شاء الله بسم الله ما شاء الله عليك وانا بشكر طبعا بتمنى الاستاذ محمود حسان يا ريت يعني زيارته تتكرر عندنا في مركز الوسط محافظه بني سويف حاضر يا حبيبي ان شاء الله لما جاء زار الشيخ محمد مصطفى عبد الحافظ شكرا جزيلا زيارته فضلته يكرر لنا الزياره وان شاء الله يا ريت حضرتك يفتح تليفونه كده عشان عايزين نتصل بالشيخ محمود حسان ان شاء الله حاضر يا حبيبي حاضر ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى حاضر آه، طبعا يعني احنا نشكر حضرتك يا استاذ احمد وانت بتقول موظف بسيط ولكنك تبرعت بحاجة كبيرة جدا لما تتبرع للفقراء والمساكين بخمس شنط يعني انت تعرف عملت ايه دلوقتي انت ادخلت السعادة على خمس اسر ايه رأيك خمس بيوت ادخلت السعادة عليها وممكن هذه الشنطة يفضلوا ياكلوا فيها رمضان كله ممكن تفيدهم نص رمضان لو العيلة كبيرة آه، شوية فان شاء الله بإذن الله يعني انا عايز اقول دايما يا جماعة آه، ال- انتوا حضراتكم بتثبتوا هذا الامر والله وبكل اخلاص وبكل صدق الخير في وفي امتي الى يوم القيامة الاتصال اخر السلام عليكم الاستاذ خميس السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذ محمد يا اهلا بيك الله يخليك ازيك يا استاذ محمد الله أخبارك إيه؟
يسلمك الله يسلمك ويخليك يا رب ربنا يبارك لك يا استاذ محمد احنا كده في السعوديه بس يعني على قد كده بن... ان شاء الله بنتبرع ب 10 ان شاء الله بس حاجه على قد كده يعني على القد ايه ده حاجه كبيره خالص ما شاء الله عليكم الله يصلح حالك يا استاذ محمد معلش طيب.
انا اول مره اول مره اخش معاكم في فعل خير يعني فحاجه على قد كده على قد ده ال- سهم رائع الميزانية.
جدا سهم رائع يا استاذ خميس وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويا ريت تخليك مع الكنترول ادعي لنا بس يا استاذ محمد الله يبارك لك يا رب وسلم لنا على مشايخنا وعلمائنا جميعا ان شاء الله اسال الله ان يوفقكم للخير كله واسال الله ان يشرح صدوركم وان ييسر اموركم يا اهلنا في المملكه العربيه السعوديه وفي كل مكان في مصر وفي خارج مصر ويا رب أن تعودوا إلى مصر غانمين آمنين سالمين معافين من كل سوء وأن يوفق الله سبحانه وتعالى كل إنسان إلى عمل الخير وإلى هذه القلوب الطيبة الرحيمة والله العظيم حاجة تشرح الصدر ويعني آه، شيء جميل جدا جدا آه، بتخلونا كده آه، في حالة من السعادة بهذه المشاركات ال- الإيجابية من حضراتكم فأنا يعني نفسي كده في هذه الحلقة وفي الحلقة اللي جاية يعني أنا بدي فرصة اهو الحلقة دي والحلقة اللي جاية ومش بس في الحلقة حضرتك بالنسبة لشنطة رمضان عندك رقم الحساب بتاع المؤسسة أنا دايما أقوله ومكتوب معانا آه، طول الحلقة آه، وهو 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية الإخوة زي الأستاذ خميس مثلا وغيره اللي اتصلوا بينا من آه، خارج مصر آه، ان شاء الله بتنقله ال swift code لانه لما انت بتروح للبنك تحول بيطلب منك ال swift code والسوفت كود عبارة عن 11 حرف حضرتك انقلهم بدقة شديدة من على الشاشة آه، في قناة الرحمة دلوقتي واحنا الحقيقة آه، في غاية السعادة آه، ب آه، يعني آه، هذا ال- آه، العمل الجميل الجبار ال- الموفق من اخواننا المسلمين في كل مكان اتصال اخر السلام عليكم الاستاذ محمد
استاذ محمد ازي حضرتك الله يسلمك ويخليك يا حبيبي
ربنا يوفقك يا رب و- ودايما كده مطيين للخير يعني يا رب يا رب
كنت عايز اشارك مع حضرتك بس في ال- بالنسبه لشنط رمضان يعني اه اتفضل
حضرتك كنت عايز
طيب آه، استاذ محمد يا ريت آه، يعني آه، تحاول تتصل بينا تاني وتكلم الكنترول وتشوف انت آه، عايز تتبرع بكام شنطة لاخوانك آه، في آه، جمهورية مصر العربية آه، من المسلمين في شهر رمضان المبارك وشكرا جزيلا على اتصال حضرتك اكيد انا عارف انه كتير من حضراتكم اللي مش هيقدروا يوصلوا لنا آه، في خلال الحلقة المباشرة اكيد من خلال رقم الحساب آه، هت- هتتواصل معانا و- وعلى فكرة يا جماعة يعني آه، صدقة السر ايضا آه، لها قدرها عند الله سبحانه وتعالى وانت من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله يعني رجل تصدق بصدقة بحيث لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أدي صدقة السر يعني لما حضرتك تكون إنسان كده مسلم إيجابي خير قلبك مليء بالرحمة ومليء بالشفقة على إخوانك من المسلمين وأخواتك من المسلمات وأبنائك وبناتك من المسلمين والمسلمات ربنا سبحانه وتعالى أكيد ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الخالفين أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك والله يا جماعة يعلم ربي إنك أنت لو أنت صبحت الصبحية وأنفقت من جيبك جنيه واحد والله يعلم ربي مدى سعادتك في هذا اليوم ومدى توفيقك في هذا اليوم ومدى توفيق بيتك في هذا اليوم ومدى رزقك الواسع في هذا اليوم وانت تصدقت بايه تصدقت بجنيه واحد يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على ان نتصدق ولو بشق تمرة يعني يعني ان احنا قلوبنا واوجهنا هتكون بعيدة عن النار بايه بشق تمرة فقط اسأل الله جل في علاه ان يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين شكرا لتواصل حضراتكم والله تأثرت كثيرا في هذه الحلقة وإن شاء الله بإذن الله أنا أذكر حضراتكم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إن شاء الله لقاء آخر يجمعني وإياكم على الخير في السهم السلام عليكم
سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم سهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين